إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد روى البخاري في صحيحه من حديث سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله انه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على امتي زمان فيغزو فئام من امتي فيقال لهم هل فيكم احد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم قال فيفتح عليهم ثم ياتي على امتي زمان فيغزو فئام من امتي فيقال لهم هل فيكم احد صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم قال فيفتح لهم ثم ياتي على الناس زمان فيغزو فئام من امتي فيقال لهم هل فيكم احد صحب من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم قال فيفتح لهم وهذا الحديث فيه دلاله واضحه على افضليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم ومن تبعهم باحسان وعلى تميزهم وان النصر مرتبط بهم ليس مرتبطا باشخاصهم وانما مرتبط بمنهجهم في الفهم والعلم والعمل ولهذا قال الله عز وجل فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا فعلق الهدايه سبحانه وتعالى على ان يؤمن الناس بمثل ايمان اصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ورتب على هذا الهدايه قال فان امنوا بمثل ما امنتم به ما قال بمثل ما امنت به يا رسول الله انما وسع الدائره فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق سيختلفون وهذا مكمن الخلاف بين جميع المسلمين مكمن الخلاف بين جميع المسلمين وافتراق الفرق الثلاث والسبعين مرتبط بها بفهم هذه الآية فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ومن هم ايش علامات هذه الواحده قال هم الذين على ما انا عليه بس لا واصحابي هم الذين على ما انا عليه واصحابي فحصر الهدايه ربنا في كتابه وحصر النجاه نبينا صلوات الله وسلامه عليه فيما صح من خبره في اتباع الصحابه ولم لا وهم خيره خلق الله واختيار الله لنبيه اترى الله يخدع رسوله صلى الله عليه وسلم فيحيطه ببطانه فاسده ابدا ان الله اختار محمدا واختار له اصحابه فهم نقاوه المسلمين وخير اهل الارض على الاطلاق بعد الرسل لا يصل احد الى مراتبهم قد قطعوا السبق قطعوا الطريق وبرزوا وفاتوا الركب وحطوا جميعا رحالهم في الج... رحالهم في الجنة منذ أكثر من ألف وثلاثمائة عام فإن نشهد أن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من ثبتت له الصحبة فقد حط رحله في الجنة منذ أكثر من ألف وثلاثمائة عام فهنا مكمن الخلاف إذا سألت أي مسلم يتبع أي طريقة أو ينتمي لأي فرقة أو يتمذهب بأي مذهب ما أصولك أنت بتمشي على إيه إيه المرجعية اللي عندك يقول لك الكتاب والسنة جميل طب لما اختلفتم إذا سألنا الخوارج قالوا الكتاب والسنة وإذا سألنا الجهمية قالوا الكتاب والسنة وإذا سألنا الروافض قالوا الكتاب والسنة وإذا سألنا أهل السنة والجماعة وهم أهلها وأحق بها قالوا الكتاب والسنة بس طب ولما الخلاف إذن بدم كلكم تاخذوا بالكتاب والسنة هو كم كم كتاب ما هو كتاب واحد والسنة واحدة برضه فمن أين جاء هذا الخلاف بين طوائف الأمة ما دامت الأمة كلها ترجع للكتاب والسنة إنما جاء الخلاف مع اتباع الأمة كلها على جميع طوائفها للكتاب والسنة من فهم الكتاب والسنة أنا معايا كتاب والسنة والخارجي بيحتج بالكتاب والسنة والمعتزلي بيحتج بالكتاب والسنة والرافضي أحيانا بيحتج بالكتاب والسنة الله طب اختلفتوا ليه ده تلاقي الآية واحدة والكل شغال بيها بمزاجه كما قال علي لعبد الله بن عباس لما بعثه إلى الخوارج قال حاججهم بالسنة ولا تحاججهم بالقرآن فإن, القراء فإن القرآن حمال أوجه الآية ممكن تفسرها مئة تفسير تحتمل القرآن مجمل واسع الدلالة واسع الدلالة جدا ودايما بنذكر مثال من أوضح ما يمكن في اتفاق الأدلة واختلاف الأفهام وإن اللي بيقطع القضية هذه فهم الصحابة فهم الصحابة هو الإيه؟ هو الفيصل لأنهم شاهدوا التنزيل وعايشوا الرسول صلى الله عليه وسلم وفهموا على يديه وعلمهم كيف يفهمون كان يجي الواحد منهم يفهم غلط النبي يقول لا غلط مش كده يعني في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال لما أنزل الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الصحابة فهموا غلط في الأول يقول لك أنا أنا معايا أنا بعض بعض الناس كان جاء عليهم كده وقت قال لك أنا أجيب البخاري والقرآن ولسان العرب وأفهم عربي كويس وما أفهم قرآن كويس أفهم سنة كويس أبقى أحسن واحد في الدنيا أبقى أحسن من الصحابة كمان طب ما الصحابة هم كانوا عرب عرب خلص مش عرب هجين احنا فينا هجنة وفينا عجمة وما عندناش من العربية اصلا حاجة خالص بعنا العربية خالص بعناها خردة كمان ما عندناش حاجة خالص في العربي ما بنقرأ الآن كتب العرب تبقى عايز مترجم جنبيك ها أه؟ ولو قلت لواحد كده كلمتين بالفصيح يقول لك يا عم اتكلم عربي بتكلم انجليزي لو واحد بيتكلم مع واحد كده بالفصيح وسوف نفعل ان شاء الله ولا باس يقول له يا عم في ايه ما تكلمنا عربي يا سيدي ما هو ده ما ده انجليزي ما ده عربي ها أه؟ فالصحابه كانوا عربا خلص رضعوا لبان العربية من أصولها وقرأوا هذه الآية والذي يحكى هذه القصة أعلم الناس بالقرآن عبد الله بن مسعود أحفظهم وأعلمهم بكتاب الله عز وجل وكسر كان يأمر بقراءته بقراءة ابن أم عبد ابن مسعود هذا فيقول لما أنزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أم الصحابة فهموها باللغة بس الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه أي حاجة تتحط في غير مكانها يبقى اسمه ظلم قل أو كثر صغر أو كبر فيدخل فيه كل شيء أي حاجة أي غلطة يعني دي ظلم وربنا بيقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وظلم هنا نكرة واخد بالك وفي سياق النفي فتفيد العموم يعني أي ظلم يمنعهم من الأمن يوم القيامة ودخلهم النار فشق هذا على أصحاب رسول الله وقالوا وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله الآية دي تقيلة قوي الآية دي تقيلة من منا لم يظلم نفسه كده الكل مش هيبقى في أمن يوم القيامة ولا حاجة فقال صلى الله عليه وسلم ليس كما قلتم فهمتها غلط النبي بيصحح للصحابة بيعلمهم أهو إزاي يشتغلوا قال ليس كما قلتم ألم تسمعوا قول الله في قصة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما عن الله هذا الظلم ربنا كان يعني في الظلم الذي هناك ها الظلم اللي هو هنا يريد بالظلم الذي في آية الأمن الظلم الكبير فيصير معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن فيعد بقى الظلم الصغير والأصغر وال... ويبقى بس المشكلة كلها في الإيه في الشرك ده اللي وقف الأمن يوم القيامة فالصحابة لما تركوا للغتهم وعربيتهم وهم أهلها لم يحسنوا الفهم حتى عاونهم النبي وعلمهم خلاص فأحسنوا الفهم ولهذا نظائر كثيرة ولهذا أهل العلم قالوا إن أحسن طرق تفسير كتاب الله أن يفسر القرآن بالقرآن فما جاء مجملا في مكان فقد فصل في موضع آخر وبس هذا بس هذا التفسير بالقرآن يحتاج إلى وساطة النبي أيضا صلى الله عليه وسلم يقول دي بتاعت دي دي بتاعت دي دي بتاعت دي وهكذا فعل الصحابة فيقول عبد الله بن مسعود ما أعلم أحدا على وجه الأرض أعلم مني بكتاب الله مش بيقول ده فخر مش كانوا بتفشخروا لا ده هو بيحق بيقرر حقائق يتحدث بنعمة الله عشان اللي عايز سؤال يجي يقول ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت الآية دي نازلة ليه وموضوعها إيه وقصتها إيه كمان واتقال عليها إيه ولو أعلم أحدا تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله لذهبت إليه ولو أعرف إن في واحد على وجه الأرض ممكن أوصل له ولو بعد مئة عام يعرف حتة مش عندي هروح له ففهم الصحابة أكمل الفهم وأجله ودول بقى الفيصل بيني وبين أي حد أعطيكم مثال نذكره مرارا لوضوحه يعني وإلا فالأمثلة كثيرة جدا جدا في مواضعها مسألة الرؤية رؤية الله عز وجل يوم القيامة أهل السنة والجماعة سلف الصالح الصحابة والتابعون وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان والأئمة الأربعة المتبوعون وغيرهم من أهل الحق والنور والرضا على أن المسلمين يوم القيامة يرون ربهم وده أعظم ما يعظم ما يكرمون به يوم القيامة أن يمتعوا بالنظر إلى وجه ربهم الكريم نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم هذا وهذا يوم المزيد الذي يهون معه كل نعيم الجنة يتصاغر أمام هذه النعمة العظمى ولهذا ما أعظم ما هنالك أعظم على الكفار يوم القيامة من منعهم من هذا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون مش هيشوفوه ودي ده, ده عذاب عظيم جدا ده عذاب لوحده ان هو ما يشوفش الحاجات دي وقال الله عز وجل متمدحا متمننا على عباده المؤمنين وجوه يومئذ ناظره إلى ربها ناظرة نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من هذا وأن يمتعنا والمسلمين جميعا بالنظر إلى وجهه الكريم حلو كده حلو خالص الآية دي فيها أي كلام مش واضحة يعني بالعربي الفصيح أهو ما فيهاش غريب ولا حاجة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقوم الجماعة المعتزلة وأشباههم ممن نفوا الرؤية المعتزلة وجماعة الجهمية بينفوا إن في حد ممكن يشوف ربنا في الدنيا ولا في الآخرة في الدنيا آه ما رأى أحد ربه في الدنيا وطبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج اختلف أهل العلم في هذا والراجح أنه لم يرى ربه وإنما رأى نورا كما في حديث ابن عباس في الصحيح قال لما سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أراه أشوف إزاي ده نور خالص وأيضا وقد ثبت أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حجابه النور حجاب ربنا النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من عباده قال ربنا جل في علاه وضع بينه وبين عباده نورا حجابا من نور لو كشف هذا الحجاب على أهل الدنيا لأحرقهم جميعا ما يستحملوش فنسأل لما سئل قال نور أنا أرى, أنا أرى كل ما بص الاقي نور مش شفت حاجة غير النور الحجاب يعني وقالت عائشة كما في الصحيح من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية والله ما رأى محمد ربه حتى مات ففي الدنيا ماشي ما فيش حد يشوفه في الدنيا لكن في الآخرة ثابت مذهب أهل السنة والجماعة أن المؤمنون أن المؤمنين يكرمون بهذا يوم القيامة وأن هذا أعظم النعيم لهم المعتزلة وأشباههم من الضلال أو لا ما بيشوفوش حاجة خالص لا دنيا ولا آخرة طب يا جماعة ما القرآن أهو الحجة هي القرآن قال لك أنتوا فاهمين القرآن غلط طب أنتوا فهمتوه إزاي يا شطار قال لك وجوه يومئذ ناظرة ماشي حلوة ومنورة إلى ربها ناظرة قال لك إلى دي مش حرف جر أمال تطلع إيه قال لك إلى دي مفرد آه مفرد آلاء يعني النعم فمعنى الكلام وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها ناظرة شايفة النعمة مش شايفة ربنا ولا حاجة طب انت ليه كده بتلوي رأس الآية ده اسمه لوي لرأس الآية هذا لي للآية وتحريف لها لأن العرب اتفقوا أهل الفهم جميعا متفقون على إن أي كلام يراد به ظاهره حتى يأتي مانع يمنع من الظاهر فنضطر نأول بتأول ليه فشوف القرآن أهو ولوه والكلام ده قاله الإمام الزمخشري وكان معتزليا في الكشاف وغيره من المعتزلة قالوا الكلام ده فإيه بقى اللي يقطع الكلام ده خالص بيننا وبينهم هنقعد بقى نقول القرآن يقول لك أنا معايا آية أهي أنت فاهمها غلط وده يقول لك أنت فاهمها غلط وكل واحد يقول لك أنا اللي فاهم صح وأنت اللي فاهم غلط مين اللي يقدر من الذي يقطع هذا هذا هذا الجدل فهم الصحابة طب الصحابة أنزل عليهم القرآن ها واكيد فاهمين احسن مني ومنك انهم راجعوا في هذا الفهم من رسول الله كان على عينه وقدامه وفي عهده وكان اللي مش فاهم حاجه بيروح يساله ولو هو لم لو عرف ان حد فاهم حاجه غلط بيبعت يجيبه فهمه خلاص فمش مش ممكن لا يمكن ان يتفق الصحابه على خطا بل هذا الاجماع المعصوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله ويدخل فيهم الصحابة دخولا أو أو أوليا بل هم المقصودون أصلا بهذا الحديث ابتداء أصلا وغيرهم تبع لهم لا تجتمع أمتي على ضلالة عصم الله هذه الأمة أن, يجت... أن تجتمع كلها على الباطل ما يحصلش طبعا في موضوع الرؤية دوت السنة بتاخذ القضية من أول ضربة ضربة القضية زي ما بيقال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة هل تضامون النبي بيقول للصحابة كده بيقول لهم هل تضامون في رؤية القمر ليس بينكم وبينه سحاب قالوا لا قال هل تضامون في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها سحاب قالوا لا قال كذلك ترون ربكم يوم القيامة ده كلام قاضي للمسألة خلاص يقول لك هذا حديث ما بناخد ضعيف ما بناخدش بيه خلاص بقى كده الموضوع اتعرف فإذا الفيصل الذي يفصل بين الأفهام المختلفة المضطربة التي كلها تتحد وتتفق على أن مرجعها الكتاب والسنة فهم الصحابة ومن تبعهم القرون المفضلة الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث زهدم بن مضرب عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ذكر ثلاثه قرون القرن الاول الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه ثم القرن الذي يليه ثم القرن الذي يليه وهؤلاء هم المسمون اصطلاحا بالسلف الصالح فاذا قيل السلف الصالح قصد بهم هؤلاء القرون الثلاثه الذين اثنى عليهم رسول الله وذكر انهم خير الناس وفعلا لما تيجي تقلب كده في تراجم وسير هذا القرن لا تكاد ترى فيه احدا مطعونا في دينه ممن ينتسب الى الصحابه اه كان في زنادقه موجودين بس مش منتسبين للصحابه ولا للتابعين ولا لاتباع التابعين مش اهل علم ده ناس ضلال ده لا ينفي ذلك والحكم للاغلب الحكم للاعم الاغلب ان عامه هذا القرن صلحاء وفضلاء وائمه عظام لا تكاد ترى فيهم مطعن لا يمكن ان ترى فيهم كذاب نادر بل, بل يستحيل قليل جدا جدا بخلاف من غيرهم ومن وراءهم قال صلى الله عليه وسلم ثم يفشو الكذب بعد القرن الثالث خلاص الكذب بقى متاح وبقى موجود وبقى كتير واللي عايز مش مصدق يقرا كتب الضعفاء يرى من بعد القرن الثالث يبدا تظهر بقى اسماء الكذابين والوضاعين بكثره قبل كده ما في الا النادر القليل جدا اللي معروف ابتداء ومشتهر ومفيش حد يخفى عليه حاله فاذا هؤلاء الصحابه هم رمانه الميزان بل هم الميزان الصحابة إذا اجتمعوا واجتمع معهم التابعون وأتباعهم على أمر كان حقا لا محيص عنه والواجب علينا أن نغرز أيدينا في غرز هؤلاء عشان كده لما بنيجي نقول للناس المنهج السلفي مش ان ان احنا نلغي المدنيه والحضاره كما يغالط المغالطون جهلا وعدوانا هم لا هم اصلا عارفين يعني ايه سلف صالح ولا عارفين يعني منهج سلفي ولا دياوله هم بيتكلموا خلاص والنهارده الكلام صار من غير خطام فكل شخص يقول ما يريد لكن خذوه من منبعه دي قصه منهج المنهج المنهج السلفي اللي بيقولوا عليه ده منهج السلف ده منهج مش مرتبط بعصر مش بتاع السنه دي ولا جماعه معينه ولا فريق معين ولا في حد بيتكلم باسمه في البلد ولا ليه جمعيه ولا ليه جماعه ولا ليه حاجه خالص ده منهج طريقه تفكير طريقه تفكير اي حد وهو قاعد في بيتهم وما شافش حد خالص في الدنيا ولا عايز يقابل حد براحته اذا فهم هذا الفهم بهذا بهذه المنهجيه فهو سلفي المعتقد سلفي المنهج لا محتاج يروح ياخد بيعه ولا يسلم على حد ولا حد يمضي له ولا ينضم لجماعه ولا لفريق ولا حد يختم له ولا يبصم له ولا له علاقه بحد خالص اصلا منه على طول للسلف منه للسلف وده فيصل وده اللي بنتحكم اليه والذي امر الله تعالى به فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ولما تيجي تنظر تجد هذه القرون المفضلة فعلا كانت هي قرون النصر مش لشيء إلا لانضباط المنهج الذي أراده الله وهذا المنهج يختلف تماما تماما عما نحن فيه الآن بل عما بدأ يظهر من بعد القرن الثالث الهجري بعد القرن الثالث بدأت تظهر حركات وأفكار بدأت تنحرف بالتيار العام للأمة انحرافات خطيرة جدا أدت في الخلاصة إلى ما نحن فيه الآن من البعد التام عن أصول الإسلام نحن الآن في واد والإسلام الحق في واد آخر ده كلام يعني من الآخر زي ما بيقولوا نحن في واد وحقيقة الإسلام والمنهج الإسلامي والأخلاق الإسلامية والسلوك الإسلامي والتوجه الإسلامي في اتجاه آخر وده يظهر من هذه النتائج المفزعة الم... هذه هذه المقدمات لها نتائج نتائج اهو الإسلام جاء لعز المسلمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين طب النهارده المسلمين في عزة لا طبعا في في حد من المسلمين النهارده يعيش عزيزا أبدا المسلمون كلهم أذلاء الآن أذلاء لا يستطيع أحد منهم أن يرفع رأسه في وجه عدوه لا حكام ولا محكومين الخط العام كده ذل تحت على كل المستويات متأخرين دنيويا لا يملكون شيئا من أسباب الحضارة أصلا عالة على غيرهم بيستوردوا كل حاجة من أول الإبرة للصاروخ لا يصنعون شيئا أمة مستهلكة أمة نائمة ضائعة أصبحت في مجاهل التاريخ لولا بس إن لها تراث ضخم وإن في أمل ولسه فيها الروح كانوا كانوا شطبوها من سجل الأمم من زمان كانت شطبت من زمان قوي اتحطت مع الأمم اللي هي همج الرعاع فهذه الأمة الأصل لو أنها على منهجها الذي أنزله الله والذي أمرها به نبيها مفروض تكون هي رقم واحد في العالم كما كانت فلما صارت رقم عشرة وبقت في زيد القائمة دل ذلك على أنها انحرفت ما هو مش ده الإنتاج بتاعها أنا جايب مكنة بتطلع مليون حتة في اليوم الآن بتطلع حتتين يبقى في في عطل في المكنة دي قوم أنا بقى أصدق نفسي إن هي بقى ده التطور الطبيعي للحاجة الساقعة وإن المكنة كده كده بتقعد كل شوية تخف تخف تخف أما تخرب هذا ضلال في الرأي واستكانة مرفوضة وذل عتيق ما ينفعش أكيد في عطل دي بتطلع مليون ليه تطلع واحد أو اتنين بس في مشكلة عويصة ينبغي أن تعرض على خبير حتى يصلحها وترد ما كانت تأتي به من, من, من إنتاج هذا الذي جرى إحنا انحرفنا انحراف جعلنا الآن كما قلت في وات والإسلام في وات ليه يعني كما يقال أصل المنهج لما أنزل الله تعالى الدين على نبيه صلى الله عليه وسلم كانت أمم الأرض طاحنة في المادية كان الناس شغالة والأرض منهج الأرض والقانون العام للأرض الأرض للأقوى على جنبتها ليست لأتقاها ولا للأعلم الجو لم يملكه غير نسوره والغاب لم يملكه غير الضيغم الأرض للأقوى عليها من الأقوى قوة واعتادا وتنظيما الفرس يشيلوا الليل على طول هم دول الكبار وأي حد بعدهم عيال الروم تبقى أقوى بعد كده تشيل العرب نايمين خليهم نايمين ما لهمش في الطيب نصيب خليهم راكنين على ناحية كان ده النظام ولهذا كانت العرب فعلا أمة لا تذكر أصلا حتى ما كانش فيها ملك ده هم كانوا لسه بيفكروا في المدينة يعملوا ملك يعني على وش الهجرة كده لكن قبل كده تاريخ عرب السحيق هذا من أول إسماعيل عليه السلام وانت نازل لا في لا ملوك ولا بتاع عادي قبائل متفرقة أشتات هنا وهناك ترعى الكلأ وتسير في الصحراء ويغير بعضهم على بعض ويأكل القوي منهم الضعيف ويسيئون الجوار ويقطعون الأرحام حاجة فظيعة جدا حاجة لا تطاق جاهلية جهلاء ده مش كلامي ده كلام جعفر بن أبي طالب ده جعفر الطيار رضي الله عنه قال هذا الكلام للنجاشي بيقولوا احنا كنا أمة من أسوأ الأمم ها كانوا كده فعلا على حد ما قال شوقي أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي أصنام بتعبد بعضيها دول مش بني آدمين دول أصنام بس أصنام من لحم ودم بتعبد أصنام من حجارة الاثنين أجهل من بعض العابد لا يقل جهلة عن المعبود ولا العكس صنم لحم ودم كده الشخص المغفل بيعبد صنم حجارة ما فرقوش عن بعض حاجة خالص زي بعض وأتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم والأرض مملوءة جورا ومظلمة دنيا بايظة خالص فجاء الإسلام ليصنع انقلابا انقلاب عالمي ليس عبثيا انقلاب مبني على قواعد مضبوطة محددة نزل بها كتاب من السميع العليم الذي لا يخفى عليه شيء من الخبير من اللطيف الخبير الذي بيده مقاليد السماوات والأرض بعت خطة الانقلاب هنعمل كذا هيحصل كذا وبعتها لخير خلقه على الإطلاق بعت بها أحسن واحد عنده صلوات الله وسلامه عليه بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم ده ربنا مهتم بنا قوي ده بعت أحسن واحد عنده ليك بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لدعوته بأشرف الرسل كنا أشرف الأمم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فجاء هذا الكتاب ليصنع انقلابا ثوره على وجه الارض يريد ان يغير الدنيا ويغير معالم الحياه ويعيد توزيع الخريطه من جديد ويجعل من كانوا تحت فوق ومن كانوا فوق تحت ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض وبعث بهذا الكتاب خير خلقه وأشرف رسله على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه وصنعه على عينه وسلم مفاتيح هذا الأمر إلى أصحابه وفعلوا فلم يمض على هذه الدعوة عشرون عاما إلا وقد تغيرت خارطة الدنيا فصار هؤلاء العرب الرعاع الذين لا يملكهم احد وليس لهم نظام ولا خطام ولا يجمعهم جامع ولا سلك ينتظمهم صاروا اقوى امه على وجه الارض بنوا مدارس لا عملوا مصانع ابدا شقوا انهار ما حصلش والله عملوا طرق وكباري ولا فكروا في حاجه من دي خالص امال عملوا ايه ايه وسائل النهضه الضخمة دي اللي عملت انقلاب في الدنيا عملوا ايه صنعوا دينا والتزموا به بنوا عقيدة بس هو ده النظام الجديد النظام القديم ابني طرق وكباري واعمل قصور شامخة وطرق فارهة واعمل حضارة قوية جدا ومدنية ضخمة بحيث تكسب وجيش جرار وعتاد وسلاح اعمل ده كله بحيث تبقى حاجة في الدنيا كان ده النظام القديم قبل الإسلام حتى جاء الإسلام فغير قواعد النظام وجعل التقدم لأهل الدين وقال جل من جل من قائل إن أكرمكم عند الله ما قال أغناكم ولا قال أشدكم نظاما ولا قال مع إن كل الحاجات دي مهمة ومطلوبة لكن جعل ملاك الأمر في التقوى في القرب منه والعمل له وتنفيذ أوامره والنتيجة عشرين سنة كانوا هنا العرب اللي بدأوا هناك في في في في الجزيرة العربية خلصوا الدنيا خلاص فتحوا فارس وأخذوا ملك الروم وجاءوا إلى مصر وشمال إفريقيا وكمان كم سنة بعديهم كده كمان كان ثلاث أرباع العالم تحت إمرة هؤلاء القوم ليس هناك تاريخ يصدق مثل مثل هذا إلا أن يراه في أمة في مئة سنة ولا أقل في عشرين سنة تاخد نص الكرة الأرضية وكمان ستين سنة تكمل الباقي إيه ده ده إيه معاها إيه دي منبوي ده ولا حد يعملها خالص والناس تحبها ويدخلون في دين الله أفواجا عامة الأرض فتح بالكلام مش بالسلاح كثير جدا من الأراضي من أرض العالم الذي دخلها الإسلام لم يدخلها بقطرة دم إنما دخلها بسمعة الإسلام الطيبة والدليل عايز تشوف احنا بنعمل ايه تعال بص شوف اه فعلا ايه ده سبحان الله بقى انتوا تعملوا الحاجات دي كلها اه بايه بالله عز وجل فكان ده المنهج اللي احنا تركناه ورجعنا للمنهج القديم مرة ثانية بقينا الآن نرى ان النهضة وان التقدم لن يكون إلا بالمادة والدين يلحق تبع يا جه يا ما جاش يجي مرحبا ما يجيش مضطرين هنعمل ايه وتركنا الطريق الاصل تركنا عدتنا دلوقتي ونعمل بعدة غيرنا طب احنا مش ممكن نوصل زي غيرنا دلوقتي خالص احنا بيننا وبين امريكا على الارض كده ماديا 300 سنة تقريبا عشان نبقى زي امريكا او زي مثلا اوروبا او زي اليابان عايزين 300 سنة جد هي برضه هم ساعتها يبقوا ايه نطوا 300 كمان قدام فما فيش حل ولو النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان هو يلحق بفارس والروم على منهجهم كان يبقى الامر صعب ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الهجره وهو خارج متستر ماشي هو صاحبه الصديق الأكبر رضي الله عن أبي بكر وتخرج قريش في أعقابهم الر- ال- القوم وترصد لهم المكافآت الضخمة اللي يجيب محمد وأبو بكر مئة من الإبل من حمر النعم حاجة تخلي الريق يسيل يعني خلي الجماعة دول محب ال- النعم يريلوا وكانت الن- الحمر ال- ال- الن- حمر النعم هي أعز مال العرب يعني كده أنا أشوف النهاردة الناس مجدوها قوي بإيه وبتحب إيه الناس المغرمين قوي مثلا بالعربيات ولا حاجة يقول له هديك 20 عربية مرسيدس أحدث موديل على طول مخه يطير يعمل أي حاجة فورا هيتجنن هديك 100 من حمر النعم فطلع سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي وراهم وكان فارسا شجاعا فاتكا وبالفعل لحقهم ووصل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وبكر مرمى البصر فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو الله عليه ده بقى ده ايه هذا السلاح سلاح نووي بندقية معرفش ايه طيارة اف مش عارف كام لا ده السلاح اللي احنا المفروض نشتغل بيه اللي احنا اهملناه حتى فسد ما عادش شغال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك به اكفيناه بما شئت خلصنا من الراجل دوت ما نقدرش نضربه ف- ف- فقال ف- ف- فغاصت يد فرسه في الرمل ده كان ماشي على ارض صخر غرزت ايه ده طب هذا السلاح من يملكه الا الله دي الحرب بيننا وبين اعدائنا لن تقوم الا بمثل هذا السلاح اي سلاح اخر مش هيجيب لانهم اقوى منك بكتير واحدث فقال عليك اللهم به فس- فصا- فساغت أو فغاصت يد فرسه في الرمل في الصخر نزلت بعدين طلعه وركب وجري غرز بيه تاني ويطلع ويغرز ويطلع ويغرز لا ده الموضوع كده شكله مش هيعدي على خير خالص فأدرك أنه لن يدركه عرف كده ان الموضوع مش جايب همه وان هو محمد هذا مح محفوظ معصوم لا ده معاه قوه غير طبيعيه لا ليس لنا بها من طاقه فقال له صلى الله عليه وسلم بعد ان امنه طلب الامان قال له خلاص انا مش هعمل حاجه سيبني بس في حالي ممكن تامني فامنه هو اللي كان طالع يخوفهم بقى هو المرعوب وهو اللي خايف يتقبض عليه أدرك أن قوته لا شيء أمام هذه القوة الإلهية فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له بعدها كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى بقول على فكرة هيجي عليك يوم قريب قوي يعني انت وانت حي سراقة ساعتها كان ابن حاجة و30 حاجة و40 سنة ولا بتاع يعني أكيد مش هيكمل 60 70 سنة فمحمد بيت- صلى صلى- صلى الله عليه وسلم بيتكلم معاه في ايه في نظره هو يعني في مدة 20 سنة كلام 30 سنة بالكتير بيقول له كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى انت هتلبس في يوم من الايام اساور كسرى فقال له كسرى بن هرمز انت قصدك كسرى ملك فارس كأني أقول لأحدكم الآن تخيل نفسك كده قاعد على كرسي أوباما يقول لي مين أنا امتى ده ازاي يعني من ناحية لين كرسي ايه بالظبط يعني ليه طبعا هيقول لك اكيد مجنون رسمي ربنا يشفيك هيقول لي كده نفس الكلام بل اشد انا بكلمك انا قاعد على المنبر اهو لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب سراقه وهو متخفي طالع متخفي من اهل مكه خايف يمسكوه ورايح ينتقل طريد الى مكان اخر وبتتكلم في ايه ده انت لا تامن على نفسك بتعدوني سواري كسرى قال كسرى بن هرمز قال له هو ده وبالفعل يأتي أيام عمر وتفتح فارس ويأتي عمر فيقول من كان له موعد موعدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقم لنا النبي كان وعده بحاجة وكان قايل له حاجة يجي يقول لنا كان لابد أن نفي بوعد رسول الله فيقول له أنا خدت السوارين من أيام الهجرة من زمان قوي قال خذهم فإذا بهم ذهب من السقف إلى العرش كان الراجل المجرم كسرى دوت مش مثلا لابس كده ختمين ودبلتين وبتاعه كم انسيال وكم اسوره لا ده السوار ده عباره عن عمود من ذهب من السقف من سقف القصر لغايه الايه العرش بيحط دي فيه وهو قاعد بس كده ما يعرفش يشيله تقيل قوي فأخذهم سراقة وانصرف الكفار أدركوا هذا المعنى الذي نتكلم فيه الآن ونشرحه للمسلمين أدركوه من أول وهلة يوم بدر في يوم بدر بعض القبائل عرضت على قريش أن تنضم إليها في حرب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قريش لها أما إنا لو كنا نحارب محمدا فإنا له لكفؤ لو احنا بنحارب محمد والمجموعة اللي معاه دي 300 نفر اللي معاه دول احنا قدهم وقدود ولئن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد وفروا نفسيكم فما لأحد بالله من طاقة ما فيش حد يقدر على ربنا خالص لا احنا ولا انتوا ولا حد اركنوا فهم جماعة علقوا هذا وكانوا كفار قال لو احنا فعلا بنقاتل رب محمد يبقى ما حدش يتكلم ما ينفعش حد يقف قصاده ولا أي حد فهو هذا المعنى الذي فرق السلف عن الخلف فارتفع السلف وانحط الخلف الذي كان يحارب به السلف هو الله الاعتقاد كانوا مهتمين بذلك كان كل همهم رفعة دينهم وتقويته فرسان بالنهار رهبان بالليل الفارس ده اللي طول النهار عمال يقطع في الرقاب ده بالليل قائم صاف قدميه يصلي مسبح مذكر لا يغفل عن الله مطيع فينصر فلما جرى العكس وتخلينا عن هذه العقيدة القتالية وجئنا بعقيدة الشرق والغرب والترسانة والأسلحة والمش عارف فيه والبتاع وهذا كله مهم لكنه في الحالة الأولى في النظام الإسلامي المطلوب من هذه الأسلحة المستطاع المستطاع ربنا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم اللي يجي في إيديكم جه في إيديه خشب اشتغل به وفي في يوم في بعض الغزوات في في بدر أو في أحد أحد الصحابة الكرام كان يمسك سيفا فتكسر في, يد في يده عشرة نصال السيف بكسر السيف السيف يتكسر من كتر الطعن والضرب فلم يجد إلا خشبة رموله خشبة فأمسكها فأخذ يطعن بها فانقلبت سيفا يا الله اللي موجود اشتغل مالكش علاقة أنت لو أنت عجزت هبعت لك حد من فوق بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بإيه؟ بخمسة آلاف من الملائكة مسومين خمس تلاف ملك يجولك وده متاح في أي وقت مش قاصر على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة بتنزل في أي حرب إذا اعتنى الناس بربهم ونصروا الله فلا بد أن تتغير عقيدتنا وطريقة حياتنا وطريقنا إلى التقدم والنصرة ده الفرق في الحالة الأولى كما قلت ربنا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم بس حاتوا اللي على أيديكم وأنا والله تعالى النصر بيده وقال سبحانه وما النصر إلا من عند الله يهبه لمن يشاء لا, لا أيم على عدد ولا على عدة ولا على قوة ولا على ضعف ولا على حاجة خالص الله تعالى يهب النصر لمن يشاء والدليل المسلمون يهزموا كفار قريش يوم بدر وهم كانوا أحب قد 300 ومقابل 1000 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين يوم حنين قالوا احنا عشرة آلاف النهاردة ولن نغلب من قلة مش ممكن حد يغلبنا قال لهم لا كده فهمتوا غلط كده فهمتوا غلط ما على هذا ننصركم مش بعددكم وإلا كنتوا اتهزمتوا يوم بدر ويوم, ويوم الأحزاب ولا بنتكلم معاكم في الكلام ده خالص كده فهمتوا غلط فهزمهم الله أول الأمر وهم كانوا عشرة آلاف قال لهم لا انتوا كده بقى لازم تفهموا صح خدوا بقى دي ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم قلتوا احنا كده مش عايزين بقى مدد ولا حاجة نقدر نقوم لهم لوحدينا فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فإذا أفيكم أحد صاحب رسول الله قالوا نعم ففتح لهم أفيكم أحد صاحب من صاحب رسول الله قالوا نعم ففتح لهم أفيكم أحد صاحب من صاحب من صاحب رسول الله قالوا نعم ففتح لهم فلن يفتح لنا إلا إذا أحيينا هذا المنهج وهذا الفهم واعتنينا بالسلاح الحقيقي الذي تأتي على إثره كل الانتصارات وتطيش أمامه كل الأسلحة لكن إذا ظللنا مصروفين عن ربنا مولين وجوهنا إلى الدنيا وإلى التسلح الدنيوي والتسابق على النهضة بمعناها الدنيوي فإن هذا لن لن يغني عنا من الله شيئا ولن نستقيم فيه ولن نصل فيه إلى شيء ابدأوا بالدين وابنوا على الدين كل شيء يستقيم لكم كل شيء وإلا فلي فلن يغني عنكم شيء من الله شيئا أسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أذن لشرعك أن يسود ولدينك أن يحكم وأن يعود اللهم قو إيماننا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم رد علينا ديننا اللهم رد علينا ديننا اللهم زك قلوبنا اللهم زك قلوبنا اللهم عليك بكل من أرادنا في ديننا اللهم كل من أرادنا في ديننا فخذه أخذ عزيز مقتدر واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره واجعل الدائرة عليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم اغفر لميتنا وحينا ولم- ولحاضرنا وغائبنا اللهم ارحم موتى المسلمين وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم أحسن خواتيمنا اللهم أحسن خواتيمنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك أو ميتة في حرم نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة